السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا آية عظيمة من كتاب ربنا النهاردة يا جماعة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني ايه يعني في ناس كتير قوي يا جماعه تتمنى انها تنتحر يوم القيامه في ناس كتير جدا تتمنى انها تخلص من حياتها يوم القيامه لو تسوى بيهم الارض عارفين البنت اللي كانت عايزه تنتحر نزلت تحت عربيه نقل عشان تتطحن على الارض تتساوى بالاسفلت تساويها او يتمنوا الا وتسوى بيهم الارض ان حاجه تقع عليهم جبل من الجبال الطائره ينزل ينسفهم هيتمنوا انهم ينتحروا هيتمنوا انهم يقضوا على نفسهم بس مش هيعرفوا خلاص لو تسوى بهم الارض على فكرة انتوا عارفين انا بتكلم الوقت عن ايه كل يوم بنسمع شاب جديد انتحر او بنت جديدة انتحرت شاب انتحر لان البنت اللي بيحبها اتجوزت غيره شاب انتحر لان ابوه مرضاش يتجوزه البنت اللي بيحبها بنت انتحرت لان المشاكل المادية اللي هي فيها ما دخلتش الكلية اللي هي عايزاها ما جابتش المجموع كل يوم بنسمع عن قصة انتحار جديدة يا جماعة انا عايز اقول لكم ان الاية دي بتقول للي بيفكر في الانتحار بتقول له طب انت خلصت خلصت من مشاكل الدنيا بالموت هربت للموت طب انت هتعمل ايه في مشاكل يوم القيامه هتيجي تفكر في الموت ما عادش ينفع خلاص انت لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ما عدتش هتعرف تحل مشاكلك بالموت واجه مشاكلك انا عايز اقول لك ان الايه دي بتقول لك ان الانتحار هو اغبى قرار على وجه الارض لانك انت الوقت اتعرضت لشويه مشاكل في الدنيا قلت اما اهرب اموت نفسي طب يوم القيامه مشاكل يوم القيامه اخطر مليار مره من مشاكل الدنيا هتروح تموت نفسك ازاي بقى هتروح تعمل في نفسك ايه بقى يبقى انت من الوقت الحل انك انت تواجه مشكلتك انك تشوف المشكلة بتاعتك دي حلها ايه او تبص من زاوية تانية ممكن انت شايفها مشكلة وهي مش مشكلة يبقى اخطر اكبر قرار غبي على وجه الارض رسائل القرآن للمنتحرين من الرسائل القرآنية للمنتحرين ومن يفعل ذلك ان ينتحر عدوانا وظلما عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا عدوانا على مين اعتدى على نفسه لانه موت نفسه وظلما لنفسه لانه حرم نفسه من من نعيم ربنا لا بس مش عدوانا على نفسه بس ولا ظلما لنفسه بس الانتحار هو اكتر قرار اناني على وجه الارض لانه حرق قلب كل حبايبه عليه دمر حياة كل حبايبه عليه وحرق قلب كل اللي بيحبوه الانتحار هو اكتر قرار غبي على وجه الارض واكتر قرار نسأل الله العفو والعافية واكتر قرار اناني على وجه الارض واكتر قرار سلبي على وجه الارض انت عارف انت بتفكر في الانتحار ليه بسبب حاجة من ثلاثة يا اما شخص سلبي يا اما مجتمع مدمر سلبي يا اما نفسيتك هتدمرك يا اما في حياتك شخص شخص مدمر شخص ظلمك شخص ضاغط عليكي شخص بيحملك ما لا تطيق او شخص سلبي بيديك رسائل سلبية وبيحطمك وبيحسسك ان انت مالكش قيمة او مفيش امل ده لازم تخلص منه يا اما انت عايشة في مجتمع سلبي مجتمع مدمر مجتمع حسسك انك انت خدتي اعدام لما ما جبتيش مجموع انت عايزاه او ما عادش ليك قيمه لما ما دخلتش الكليه اللي انت عايزها او خلاص الحياه انتهت لما ما عملتش الحاجه اللي انت عايزها المفروض انك تتحرر من ضغط المجتمع ده يا اما ان نفسيتك هي اللي مدمراك بسبب احلام بتحطمك بيها والمفروض انك تبقى اسهل من كده وترضى ما ربنا بيقول فطوعت له نفسه قتل اخيه كذلك فطوعت له نفسه قتل نفسه نفسيتك هتخليك مجرم لو انت لو انت استسلمت ليها طب اعمل ايه عشان ما اخدش القرار الغبي والاناني والسلبي ده حط نفسك في المكان الصح اطلب المساعده الصدمه اللي الواحد بياخدها اما يفاجئ ان في شاب مثلا راح موت نفسه واصحابه نفسهم اتصدموا ده كان بيضحك معانا النهارده الصبح ده انا مقابله من ساعتين وكان بيتفق معايا انه هيقابلني طب ما قالناش ليه ما طلبش المساعده ليه ما راحش لدكتور نفسي ليه ما راحش لحد من اهل الدين واهل العلم ليه ليه سبت نفسك لنفسك لحد ما دمرت نفسيتك اطلب المساعدة حط نفسك في المكان الصح واجه مشاكلك ممكن لما تبص لها صح تفاجئ لما ممكن اللي انت تروح تخليه يساعدك ده يخليك تبص من زاوية تانية خالص وطبعا احسن حد يساعدك ربنا وبرضه تشوف حد يساعدك باذن الله ربنا لما النبي ابنه الوحيد مات انتوا عارفين يعني واحد ابنه الوحيد مات يا جماعة يعني واحد كده كان عايش في الف لحظة حلوة هيعيشها مع ابنه ابني ده كان هي لما يكبر في الثانوية العامة كان يوم نتيجته هتبقى فرحة شكلها ايه يوم ما يجي يقول لي انا هتجوز يا بابا كنت هفرح قد ايه يوم فرحه يوم ما مراته تحمل يوم ما الواد يكبر ويطلع له شنبات ورايح معايا جاي معايا بقى فلما بلغ معه السعي لحظات كتير قوي حلوه كانت في قلب الاب وابنه الوحيد مات تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام بني آدم زيه زيك عليه الصلاة والسلام ما تعتقدش ان النبي يعني كان صخرة في نفسيته النبي اصلا كان قلبه ارق مني ومنك عليه الصلاة والسلام ولكن كان بيتصالب ويتقوى رضا بالله ويقينا في اختيار الله وإيثارا للعمل للدار الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام وثقة في موعود الله طبعا ال- ان فالنبي عليه الصلاة والسلام ابنه الوحيد مات ربنا نزل له برقية عزاء من فوق سبع سماوات تخيل جالك برقية عزاء من السماء بتفتح لقيت ان اعطيناك الكوثر انت خدت كتير قوي انا انا ابني راح من انت خدت كتير أنا ربنا بيقول للنبي غير وجهة نظرك بص من زاوية تانية انت بتبص على حاجة فقدتها بص على الف حاجة ربنا اداها لك وعلى مليار حاجة لسه ربنا هيديها لك سبحانه وتعالى خي- اطلب المساعدة عشان تبص من زاوية تانية تفاجئ ان الدنيا فيها زوايا تانية وان انت ممكن الحال اللي انت شقيان فيه ده غيرك بيتمناه غيرك بيحلم بيه بس في ناس نفسيتها سهلة يا جماعة خلوا نفسياتكم سهلة يا جماعة والله العظيم معظم تحطيم النفسيات ومعظم الاكتئاب ومعظم الهم بسبب عدم السهولة النفسية بسبب الناس معقدة كل حاجة معقدة المتطلبات كل واحد حاطط 100 شرط لسعادته ونجاحه في دماغه ولو ما تحققوش انا هعيش تعيس انا بمشي في الشارع يا شباب بمشي ابص في وشوش الناس في وشوش الاندر ايدج في وشوش الشباب في وشوش الاسر اللي ماشيه بمشي ابص في وشوشهم مش حاسس ان انا الاقي سعاده ليه البنت دي بتحلم اه لو جالي عريس بمواصفات معينه يا بنتي والله العظيم خليكي سهله والله العظيم شروط السعاده في الحياه ابسط من كده والولد ده بيحلم اه لو اتعينت في كذا اه لو جبت والله شروط السعاده في الحياه ابسط من كده خليك سهل ما تعقدش نفسك بسبب آه، يعني تصورات وهميه عن شروط انا لو حصل كذا هبقى سعيد اه لو بقيت body build هبقى سعيد طب روح لي بقى body build هتلاقيه اصلا ولا سعيد ولا حاجه لو بقى معايا 10 مليون جنيه بقى سعيد طب صاحب اللي معاه 10 مليون جنيه هتلاقيه عايش تايه وهمومه آه 10 اضعاف همومك انا لو بقيت جميله جدا جدا هبقى سعيده طب روحي كده شوفي الجميله جدا وشوفي مشاكلها الاسريه وشوفي حالتها النفسيه وشوفي مشاكلها مع ابوها وهي لسه بنت وشوفي هتلاقي حياتها اسوأ من حياتك يا جماعه بلاش نبص لبعض ربنا بيقول ألهاكم التكاثر مش ألهاكم الإكثار التكاثر تفاعل يعني مين هيبقى أكتر من مين يعني اللي ضيعنا إن احنا قاعدين نبص للي في إيد بعض بصيش للي في إيد حد خليكي سهلة ارضي آه أنا أنا مبسوط والله يا جماعة بكلمكم أنا مبسوط بشكل قوي انا مبسوط بسكني جدا انا سعيد والله يا جماعه بالعربيه اللي انا راكبها وفرحان بمراتي وبعيالي وفرحان ب- بكل حاجه ربنا اداها لي ومرضي والحمد لله واللي انا خدته يا رب الف حمد وشكر ليك يا رب انا مرضي مرضي قوي قوي قوي خليك سهل تبقى سعيد انت مش حل انك تبقى سعيد انك انت احلامك تتحقق انت حل انك تبقى سعيد انك انت تتنازل عن كثير من الاحلام الوهمية اللي انت عايش فيها انت حل انك تبقى سعيد انك ترضى انت حل انك تبقي سعيدة انك تبقي سهلة وتكتشفي ان مفيش مشكلة اصلا عشان تطلبي حل ليها انت سعيدة ومبسوطة وفي بنات في سنك الوقت نايمين في مستشفى السرطان مستنيين الموت وفي شباب في سنك الوقت هيناموا الوقت عشان يروحوا يغسلوا كلى بسبب الفشل الكلوي بكرة وفي وفي وفي انت انت ما عندكش مشكلة انت معظم تعاستك بسبب مشاكل وهمية انت عايش فيها انت لو شفت المشاكل اللي بحق وحقيقة هتعرف ان دي مشاكل وهمية وبسبب احلام وهمية توهمتي وانت توهمت ان هي سبب السعادة ولا سبب السعادة ولا حاجة والله العظيم انت مرضي والله العظيم وربنا مرضيك قوي قوي قوي والدنيا معاكي 100 فل وعشرة وانت بص وانت حط في بطنك بطيخة صيفي وشادر بطيخ صيفي انت انت تمام كده انت مية مية كده بس انت بس حافظ على النعم اللي ربنا مدالك في حياتك خلينا سهلين يا جماعة خلينا نعيش الدنيا الدنيا فيها حاجات صعبة اه مش مستاهلة بقى ان نفسيتك تزودها صعوبة وتزودها الام خلي نفسيتك نفسية جميلة بص بعينين جميلة للدنيا بص بعينين جميلة للنعم اللي ربنا اداها لك هتلاقي الدنيا بقت جميلة قوي وهتلاقي الدنيا بقت سهله قوي وهتلاقي جبال الهم اللي فوقك اللي مخليه عندك tachycardia بالليل قلبك قاعد يضرب 140 نبضه في الدقيقه من كتر التوتر والقلق اللي انت فيه ده هتلاقي الدنيا فكت وهتلاقي الموضوع بسيط انزل بقى خد نفسيتك كده فسحها كده بقى وايه اكلها طبق كشري حلو كده وبعد كده شربها بقى كوبايه عصير قصب كده وارجع ومزاجك عنب وافرح بنعم الله عليك ده انت غرقان نعم ده انت ربنا مغرقك نعم والله العظيم ابدا فتح عينك بس وشوف الجمال اللي في حياتك في واحد يقعد يقول لك انا عايز اتجوز تاني عايز اتجوز تاني انا عايز اتجوز واحده جميله غير عينك بس في نظرتك لمراتك هتلاقي مراتك جميلة وهتلاقي بيتك جميل وهتلاقي حياتك حلوة ارضى اه اه لو رقت هبقى سعيد والله ما عادي والله السعادة ما واقفة على مرض ولا غير مرض اه لو مراتي كذا هبقى سعيد كل دي اوهام يا جماعة استمتع باللي انت فيه هتلاقي اللي انت فيه جميل وارضى باللي انت فيه وخليك سهل هتلاقي نفسك النضارة السوداء اللي حوالين عينك دي فجأة اول ما خلعتها لقيت نفسك بتبص مبسوط وسعيد والدنيا ميت فل وعشرة الله يوفقكم الله يفرح قلوبكم الله يجبر خاطركم الله يروق بالكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك